السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين ثم أما بعد فالنهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى في الخطوة التاسعة في الطريق إلى القرآن في طريقنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وأظن يا جماعة أن المفروض نكون يوم ورا يوم وخطوة ورا خطوة بنكتشف مدى خطورة دور القرآن في حياتنا مدى خطورة دور القرآن في إصلاح القلب وتربية الفكر والفهم مدى خطورة دور القرآن في إصلاح المجتمع قد إيه كل المشاكل اللي التيار الإسلامي بيعانيها السبب الأساسي فيها إن العلاقة بيننا وبين القرآن العلاقة الحقيقية علاقة الفهم العميق بيننا وبين كتاب الله سبحانه وتعالى لسه علاقة ضعيفة علاقة ضعيفة جدا فعشان كده بتلاقي بعض الاخوة عندهم اللياقة القرآنية ضعيفة يعني ايه اللياقة القرآنية يعني ما يقدرش يقعد ساعتين قدام المصحف يقرأ وقلبه مستحضر المعاني لمدة ساعتين وبيبكي منها ممكن ربع ساعة حاسس وباقي الوقت قلبه فصل منه او يسمع درس تفسير لمدة ساعة ولا ساعة ونص ما يقدرش يستحمل يلاقي نفسه بيفصل كتير في النص ليه لان اللياقة القرآنية علاقة قلبه العميقة بكتاب الله ما هياش علاقة قوية عشان كده اللي احنا بنعمله الوقت ما هو الا اعادة اكتشاف دور القرآن الخطير في حياة كل واحد مننا قد ايه احنا محتاجين القرآن قد ايه احنا عايزين لما يخلص رمضان ان شاء الله يا جماعة وتكون علاقتنا باذن الله وبمن الله وبفضل الله وبكرم الله بقت فيها شيء من المتانة بكتاب الله لما نيجي بقى بعد رمضان يقول لك حد يقول لك ايه في المصحف تقول له لا انا هنا قاعدون لن ابرح عليه عاكفا حتى القى ربي انا خلاص عرفت مكاني وعرفت هدفي وبقت رسالتي في الحياة ان انا افهم كتاب الله وعلى قد ما افهم كتاب الله على قد ما كل حاجة في حياتي وفي ديني وفي دنيتي وفي دعوتي هتمشي على اكمل وجه وعلى اتم وجه باذن الله سبحانه وتعالى النهاردة هنتكلم عن سورة الانفال سورة الانفال الاسم بتاعها اسم غريب جدا السورة جت بعد بعد بعد انتصار بدر نزلت بعد انتصار بدر طب يا رب المفروض ان اول ما نيجي نتكلم بقى يعني رئيس الدولة طالع يقول للناس بيان الانتصار تخيلوا كده هيقول ايه لقد انتصرت قوتنا وعبرت قوة تفاجئ ان اول ايه في سورة الانفال يسألونك عن الانفال جايين لك مجموعة مش واحد ولا اتنين ده مجموعة جاية بيسألوا عن ايه عن الغنائم طب يا رب انت سميتها الانفال ليه الانفال دي يعني الهبة اللي ربنا اداها لك من غير وجه حق اصلا او اللي ربنا اداها لك من عنده يعني بالظبط زي صلاة الفريضة وصلاة النافلة يعني حاجة من عندك ربنا ما فرضهاش عليك فالانفال دي ربنا بيقول لنا ده الغنائم دي حاجة من عندي انا لم احلها القوم من قبلكم اقوم اديها لكم تتشكلوا عليها يقوم لما ربنا ينزل النصر عليكم اول ما ثمرة النصر من الدنيا تشوفها عينيكم تسيبوا الدين وتسيبوا الدعوة وتجروا على الدنيا يسألونك جايين بيجروا عليك يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين يبقى من اول السورة يا جماعة ثمرة النصر من الدنيا قد نتوحد لما تكون الازمة والظروف صعبة واول ما الدنيا تفتح لنا قدام والتمكين يجي نتشاكل زي افغانستان ايام ما كانوا بيحاربوا الروس كلهم ايد واحدة واول ما روسيا اول ما ينتصروا عليها يقتلوا في بعض ويدبحوا في بعض جمعهم الجهاد وفرقتهم الدنيا ان يبقى في حب دنيا دفين في قلبك وانت مش مكتشفه قبل ما الدنيا تتفتح الوقت الموضوع مش باين مفيش دنيا بين ايدينا فكلنا ايدينا فاضيه فمفيش فرق ما حدش واخد باله الفرق بين اللي بيقول ما على هذا تبعتك المخلص لله اللي مش عايز حاجه من ورا الجهاد والعمل لدين الله والدعوه وبين اللي في قلبه حب الدنيا بس مفيش دنيا لاقيها بس اول ما هيلاقيها لعابه هيسيب تأثير عليها اخطر طائفة في الصف اللي جواهم حب دنيا كامل لان ساعة ما بيجيبوا بيجي النصر بيحولوا النصر المأساة زي ما تحول لافغانستان وبيحولوا مشاعر الفرح اللي اجتاحت قلوبنا بعد ما روسيا خرجت الى مشاعر هم ونكد وكمد وحزن زي اللي اجتاحت قلوبنا زي بعد ما شفناهم بيقتلوا في بعض عشان كده المشهد ده بالذات ربنا التقطه وحطه في اول ايه وحط عنوان الصورة دلالة عليه عشان يقول خدوا بالكم قبل ما اقول لكم انتصرنا وعبرنا وعملنا خدوا بالكم من اخطر حاجة وهي ما بعد النصر من ظهور عواقب حب الدنيا سورة الانفال بتتكلم عن ايه يا جماعة سورة الانفال بتتكلم عن اربع حاجات بيان النصر بعد ما بننتصر في معركة المفروض القائد يطلع يقول ايه ايات غزوة احد في ال عمران كانت بيان الهزيمة لما ننهزم في معركة القائد يخرج يقول ايه يعني ربنا بيستثمر كل فرصة اي نصر اي هزيمة اي حدث ربنا ينزل قرآن عشان يدينا العبر والدروس اللي فيه ربنا بيستثمر كل فرصة من اجل تربيتنا ومن اجل توجيهنا هو ده منهج القرآن استثمار واقتناص كل فرصة من اجل التربية لان التربية دي هي اخطر مقصد قرآني على الاطلاق سورة الانفال بيان النصر القائد اللي طلع يكلمنا بعد ما المعركة انتصرنا فيها بعد 73 ولا بعد اي ولا بعد معركة اليهود القادمة ان شاء الله اربع مواضيع بتتكلم عنها سورة الانفال الموضوع الاول مين السبب اول موضوع واهم موضوع مين اللي نصرنا الجنود الاشاوت زي ما كانوا بيقولوا في العراق عبر جنودنا الاشاوت مين السبب مين النصر يا جماعه لما انهزمنا في احد ربنا قال قل هو من عند انفسكم انت السبب لما انتصرنا في بدر ربنا قال وما النصر الا من عند الله يبقى اول حاجه ان احنا نعرف مين السبب في النصر الله سبحانه وتعالى هو اللي نصرنا تاني حاجه بيتكلم عنها سوره الانفال ما بعد النصر بقى الرؤيه البعيده بقى مش نقعد نقول انتصرنا وبعدين يعني الرؤيه البعيده ما بعد النصر ان ربنا بيقول لك ده لسه السكه طويله ما تريحوش استنوا انتوا بتريحوا ليه ده لسه الطريق طويل ده احنا لسه قدامنا اهداف كتيره عامله زي بالظبط كده لما يكون انت هدفك انك تصلح قلبك تماما تقوم بعد قيام ليله تحس بشعور ايماني جميل تنام بعدها لا ده انت لسه في قدامك طريق طويل عما قلبك يتصلح بالكامل احنا يا جماعه لا نرتاح حتى يتحقق قول الله في سوره الانفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله ربنا بيقول لنا في الايه ديت والايات اللي احنا هنقولها دلوقتي ان لسه السكه طويله حتى لا تكون فتنه الوقت فتنه الوقت غير المسلم يخاف في بعض الدول ان هو يقول انا اسلمت احسن اهله يقتلوه الوقت الاف القنوات الفضائيه بتشوه صوره الاسلام وبتعرض صوره مكذوبه ومشوهه عن الاسلام بحيث ان في ناس لو فتح خطه الاسلام هتدخل فيه ولكن هي ما تعرفش حاجه عن الاسلام فاحنا الوقت فتنه يبقى حتى لا تكون فتنه اي حتى نصل الى درجه الا يخاف احد ان يعلن اسلامه في اي دوله في العالم خوفا من اي اذى يقع عليه وحتى لا يصبح هناك اي قوه على وجه الارض تشوه صوره الاسلام وتجرؤ على ان تتعدى على صوره الاسلام يعني اصبحت صوره الدين واضحه يا جماعه بقى عندنا قوه إيه ده في الدوله وقوه اعلاميه لدرجه ان العالم كله وصل لصوره الدين فلم يعد بين اي واحد على وجه الارض وبين الاسلام الا ان يعرض عليه الحق فيقبله يعني ده ده مشوار طويل بقى اه لسه المشوار طويل ويكون الدين كله لله ويكون الخضوع كله لله الوقت الخضوع مش لله الخضوع للاهواء والخضوع للمناهج البشريه مفيش خضوع لله سبحانه وتعالى المقصد الثاني اللي انتوا لسه قدامكم طويل عم توصلوا له واعدوا لهم اعدوا ايه يا رب ده احنا عايزين نستريح شويه مفيش راحه حبيبي هو انت وهو اعدوا لهم ما استطعتم من قوه طب نعد ليه ما احنا قض- انتصرنا عليهم انتوا فاكرين ان هم يسيبوكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا اعدائنا مش هيسيبونا ابدا يا جماعه واعدتوا لهم ما استطعتم اقصى ما تستطيعوه طب الوقت ربنا بيقول من قوه من قوه يعني ايه يا جماعه الرسول قال شايفين منهج النبي الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي الرمي كان زمان السهام او الحاجات اللي بتترمي من بعيد عشان نعرف احنا لما بعدنا عن القرآن والسنة خسرنا فهم قد ايه امريكا الكافره هي اللي خدت الجل- الكلمه دي الوقت امريكا تقول لك امريكا مسيطره على الع... على القوى العسكريه في العالم كله ليه وامريكا معاها القوى القوى الضاربه ليه لان معاها الطيارات اللي ما فيش رادار بيلقطها معاها الصواريخ اللي بتضرب عن بعد معاها القنابل اللي بتضرب من مئات الكيلومترات من فوق مع... يبقى اذا الا ان القوه الرمي فعلا هي الكلمه المظبوطه هم اللي عندهم الرمي واحنا ما عندناش هذا الرمي يبقى منهج النبي بيوجهنا ازاي ننتصر على اعدائنا طب الوقت مفيش قتال يبقى اعدوا لهم ما استطعتم من قوه اعدوا لهم ما استطعتم من علم ومن ايمان ومن تربيه ومن استعداد للدعوه واستعداد للعمل لدين الله سبحانه وتعالى ترهبون به عدو الله الله مش تقاتلون به عدو الله لا يا جماعة يا جماعة مش من عد القوة امريكا الوقت هي اللي خدت الاية ديت وبتصرف حوالي 400 مليار دولار سنويا انا فاكر ان انا لما قرأت ميزانية ال- التسليح العسكري الامريكي في السنة الواحد بهت الناس دي خدت ال- يعني وصلت الى الاسلام بدون ان يكون معها القرآن ونحن معنا القرآن ولم نصل الى الاسلام هم اللي بيطبقوا الايات دلوقتي ترهبون به حد يقدر يتكلم امريكا دلوقتي لا يبقى امريكا تجنبت الف حرب بسبب الاعداد العسكري اللي عندها فربنا بيقول لنا ما تعدوش عشان تحاربوا وتقتلوا لا ده عشان السلام عشان تبقوا قوة مفيش دولة تجرؤ ان هي تتعدى على الدعوة الى الله في اي مكان في العالم يبقى مقصد الاعداد هنا ليس الحرب ولكن السلام وان اي حد من بعيد بعيد من غير حرب كده يخاف انه يواجه المسلمين ونلاقي في وسط الصورة كمان توجيهات للدعوة ليه عشان ربنا بيقول الطريق لسه طويل وراكوا لسه اعداد وراكوا لسه اهداف ما حققتوهاش يبقى تاني مقصد للصورة اوعوا تستريحوا لسه قدامكم السكة طويلة ولسه قدامكم اهداف ما حققتوهاش المقصد الثالث سورة الانف... الثالث سورة الانفال وهو استثمار النصر ده بقى في الدعوة مش نستثمر النصر بقى ان احنا ن- نعلى في مراكزنا ودنيتنا لا استثمار النصر في الدعوة اللي هو مقصدنا الاساسي اللي يقرا سوره الانفال وتركيزها يا جماعه يلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيصور قبل المعركه تصوير غريب جدا الشيطان رايح لهم يقول لهم لا غالب لكم اليوم من الناس واني شر لكم انا معاكم والمنافقين يبصوا للمؤمنين وهم خارجين غر هؤلاء دينهم ده اتضحك عليهم الاسلام ضحك عليهم القران ضحك عليهم شويه العيال دول هم اللي صلاح الدنيا شويه ال ال ال ال الغوغاء والعشوائيات دول هم اللي هيقوموا الاسلام شويه المش عارف ايه دول هم بقى اللي هيحيوا الدين وهيحيوا السنه هم دول بقى غر هؤلاء دينهم والمنافقون قاعدين يخزلوا ويصبطوا والمشركين ايه بقى خرجوا بطرا ورئاء الناس خارجين بقى جايبين القنات والمعازف جاي مش رايحين يحاربوا ده رايحين حفله موسيقيه بقى عشان العرب كلها تسمع بيهم وكمان ايه انفاق مهول على الحرب قبل الحرب ان الذين ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله اللي بينفقوا الاموال في التنصير اللي بينفقوها الوقت من اجل التسليح اللي بينفقوها الوقت من اجل الحرب على العراق وافغانستان اللي بينفقوا اموالهم من اجل تدمير عقيدة الشباب ملال القنوات الفضائية اللي بتبث الجنس للشباب ان الذين الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله طب وبعدين يا رب احنا ما عناش ننفق زي ما هم بينفقوا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب مين اللي اتهزم نفسيا وراح ناحية الخبيث ومين اللي ثبت مع الدين ف ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم يبقى كمان بينفقوا كمان ده خارجين في هضة وعتاد و- وفرق موسيقية وكمان انفاق وكمان ايه ده من قبل المعركة واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ربنا بيقول لنا ايه يا جماعة فاكرين قبل المعركة فاكرين لما كانوا بيمكروا بيكم فاكرين لما كانوا بيصرفوا عشان يدمروكم فاكرين لما الشيطان كان واقف جنبهم وقعد ينفخ في قلوبهم فاكرين لما المنافقين كانوا بيتريقوا عليكم انتوا خارجين فاكرين ضعفاء المؤمنين كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق طب نخرج ليه بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون قال لا بيجادلوا مش عايزين مش عايزين نموت مش لسه اول مره تطلب منهم التضحيه بالدم ومش قادرين ان هم يضحوا هذه التضحيه العاليه ربنا بيعرض لنا كل المواقف الطويله قبل الغزوه ليه عشان حاجات كتيره يا جماعه اول حاجه بيقول لك شوف صرفوا قد ايه وعملوا قد ايه اوعى بقى بعد كده بعد ما ربنا وراك ايه النصر دي تتخدع اما تسمعهم بيقول لك اف 16 ولا المراش اللي ما فيش روار بيلقطها ولا القنابل اللي بتنزل على الارض تعمل فجوه 2 كيلو تحتها اوعى تتخدع لما تسمع عن الاسلحه النوويه بتاعتهم ده الاسلحه النوويه ديت عامله زي عيدان الكبريت بالنسبه للملائكه سيدنا جبريل على ريشه من جناحه رفع قوم لوط للسماء ونزلهم خسف بهم الارض ريشه من جناحه انت عارف انت معاك مين ده ده المقصد الثاني بقى انت عارف انت معاك مين ده انت معاك الله اللي قدر بعد كل ده ان هو ينصرك عشان كده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انت عضدي ونصيري بك اصول وبك اجول عارفين يعني ايه بك اصول وبك اجول اما تلاقي كده اهل الدين رغم ان هم ضعفاء وفقراء قاعدين يدعوا الى الله و... وعندهم قوه في الكلام انتوا متنططين على ايه يعني متنططين على ايه بربنا سبحانه وتعالى مستويين بك اصول وبك وبك اجول وبك احول وبك اقاتل سبحان ربي شايفين عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام شايفين العقيدة واليقين لما بيدخل في القلب بيعمل ايه تالت حاجة التحطيم النفسي للكفار ربنا بيقول لهم افتكروا اما كنتوا بتقولوا واما كنتوا بتعملوا عشان بعد التحطيم المادي يجي التحطيم النفسي ليه عشان بعد كده نقوم داخلين ندعوهم الى الله وهم منكسرين يستجيبوا عشان استثمار هذا الموقف في الدعوه الى الله تلاقي ربنا بيقول في وسط الايات في وسط ايات غزوه بدر ولسه دمهم على سيوفنا ولسه دمنا على سيوفنا. لسه لغايه دلوقتي الجثث ما بردتش اللي اللي قطرت في المعركه من كلا الطرفين ربنا بيقول قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ايه رايكم بقى في العرض الجميل ده بقى يعني ربنا بيقول الباب لسه مفتوح مش معنى ان احنا بقى بينا سيف لا لسه الباب مفتوح الجهاد لا ينهي قضيه الدعوه بل يذلل الطريق امام قضيه الدعوه احنا ماشيين في الدعوه الى الله اما تيجي صخره في الطريق يجي الجهاد عشان يسفلتها بعد كده تكمل الدعوه يا جماعه المقصد الاساسي هو الدعوه الى الله سبحانه وتعالى فبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيدعوهم الى الله بالترغيب انا اهو افتح لهم الباب والترهيب كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم بعدها آية تانية كدأب آل فرعون والذين من قبلهم برضو كذبوا بآيات ربهم كفروا بآيات ربهم فأخذهم الله الله فأهلكهم الله الله طب ايه الفرق بين أخذهم الله وبين إهلاك الله وايه الفرق بين الموقفين الموقف الأولاني ربنا بيقول لك ان هم لما عصوا في الأول ربنا سخر عليهم عقوبات دنيوية ليه عشان لعلهم يرجعوا لما نزلت عقوبات دنيوية وبرضه ما رجعوش يوم ينزل الإهلاك بقى زي ما نزل بالظبط في ايه زي ما نزل على أهل مكة الأول عقوبات دنيوية اللهم سلط عليهم سنين كسني يوسف مفيش فايدة وجم حاربوا برضه يقوم ربنا ينزل عليهم الإهلاك هناك عشان كده سورة الانفال دي اول اية فيها المفروض ترعبنا يا جماعة عارفين ليه لان في آية الانفال ربنا قال خدوا بالكم انتوا في منكم ناس في قلوبهم حب دنيا انا نصرتكم المرة دي رغم الموضوع ده بس خدوا بالكم لما الرسالة ما اترجمتش صح واتنفذت صح واتطبقت صح كانت هزيمة احد كأن ربنا بيبعت لك رسالة في مرض موجود قلبك او مشكلة عندك في علاقتك بالله لو ما ترجمتهاش صح ممكن يجي الابتلاء اللي بعد كده اشد و- و- وانكى بيك ليه ما دام ما اتعلمتش من الرسالة اللي جات لك في الاول انت حر في اللي هيحصل لك بعد كده من الله ان لم تصلح علاقتك بالله سبحانه وتعالى يبقى استثمار النصر في الدعوة استثماره في الدعوة الوقت يا جماعة الواقع اللي احنا عايشينه نفس الكلام ده بيحصل معانا المنافقين واقفين ينفخوا خر هؤلاء دينهم واقفين يثبطوا وفي ناس ملتزمة واقفة لا يا عم احنا على هذا تبعتك انا تبعتك على ان انا بقى دعوة ايه وبتاع ايه احنا خلينا احنا وفي نفس الوقت التانيين ينفقون اموالهم بشراسة بمليارات بمليارات في كل شهر عشان حرب دين الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك عايزين يشلوا الدعوة الى الله الغرب الكافر وامريكا الوقت بتسعى بكل قوة وقاعدين يحاربوا هنا ويحاربوا هنا والشيطان يقول لهم ايه اني جار لكم لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم نفس الواقع بالظبط والبطر ورئاء الناس والصورة الاعلامية المهولة اللي بيعملوها حوالين نفسهم عشان يلموا الناس حواليهم ويقولوا ان احنا الاقوى نفس الواقع احنا عايشين فيه مش عايزين ننهزم نفسيا زي ما كان بعض ضعفاء الصف مهزومين نفسيا لا احنا عايزين يا جماعة يبقى كلنا ثقة في الله ان طول ما احنا مع الله عضدنا ونصيرنا الله سبحانه وتعالى طول ما احنا مع الله فلا يمكن ان ينتصر علينا احد بس لو مع الله المقصد الرابع بقى وده الحاجة المهمة ده الموضوع بقى بتاع السورة الاساسي المقصد الرابع احنا انتصرنا انتصرنا ليه ايه اسباب النصر ايه مواصفات الرجل بتاع العقيدة اللي لو دخل في معركة ربنا يفتح على ايديه هو ده المقياس اللي انا جاي اكلمكم فيه النهاردة هو ده المقياس تسع صفات التسع صفات دول لما يبقوا موجودين في راجل واحد كده الراجل ده يساوي عند ربنا كتير قوي يا جماعة بملء الارض بملء الارض الراجل ده فيه تسع مواصفات يعني مقياس بعرضه قدامكم اهو كل واحد يقيس نفسه هو فيه قد ايه من الصفات دي وبيقرب منها ولا بيبعد منها وناوي ان شاء الله انه يفرغ نفسه من اجل تربية نفسه انه يوصل لها ولا مش مشكلة بقى خلاص جت جت ما جتش ما جتش يبقى احنا هندخل دلوقتي في صفات رجل العقيدة في صفات رجل النصر في صفات جيل النصر في صفات الانسان القرآن بيربي فيه بيربيك عشان تصل الى هذا النموذج او هذه الصورة ايه هي الصفات الصفة الاولى صفة القلوب الربانية الرباني يبقى الصفة الاولى الربانية الصفة الثانية صفة المؤمن العابد الصفة الثالثة صفة الاخلاص الصفة الرابعة صفة الفهم الصفة الخامسة صفة الاخوة الصفة السادسة صفة الثبات الصفة السابعة صفة الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفة الثامنة صفة الجندية الصفة التاسعة صفة التضحية ايه الصفات دي بقى اول صفة صفة الربانية في شوطين كاملين في الصورة شوطين كاملين من اول استستغيثون ربكم فاستجاب لكم ربنا بيكلمك عن قد ايه النصر ده كان لا يمكن يحصل من غير ربنا استستغيثون ربكم فاستجاب لكم انتوا واقفين اهو بتتضرعوا يا رب ربنا من عليكم لما لقى الانكسار اللي في قلوبكم اني ممدكم بالف من الملائكة قال يعني الف ب... يعني المدد نازل من ربنا اهو تفاجئ ان ربنا بيقول ايه واذ يو- إذ يوحي ربك للملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا يا رب يعني الملائكه نفسها محتاجه تثبيت منك اه ربنا بيقول لك كل حاجه بتمشي بايديه ربنا بيقول لك ان هو الفعال في كل شيء ربنا بيقول لك ان النفع والضر والقبض والبسط والخفض والرفع والعز والذل والرزق والفقر والصحه والمرض والنصر والهزيمه وكل شيء في امور النفع والضر بايده وحده بيقول لك الكون ده كله في ايديه سبحانه وتعالى يعني 100% من اوراق القضيه يا جماعه في ايد الله مش في ايد اي حد تاني في يد الله سبحانه وتعالى مهما زعم اي حد خلاف هذا الامر ربنا بيقول لك في الشوط ده قد ايه الكرامات اللي ربنا نزلها علينا قال لك ربنا بيقول لك على النعاس اللي نزله على المؤمنين اذ يغشيكم النعاس امنه وانتوا نايمين كده ده, ده في معركه وفي ناس اكتر منكم لا الامن اللي نزله عليكم والنعاس اللي نزله عليكم وبعد كده وينزل عليكم من السماء ماء وكمان شويه رذاذ ماء كده مطر خفيف نازل كده عشان كمان ايه قلوبكم تتغسل كده طب الماء ده نزلته ليه يا رب اول حاجه ليطهركم به لما يطهر قلبك من امراضه يبقى قفل مداخل الشيطان على قلبك عشان كده ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان يبقى لما قلبك المداخل بتاعته خلاص اتقفلت واتحصنت بالطهاره الشيطان ما عادش يعرف يدخل فيذهب عنكم رجز الشيطان طب الشيطان كان هيدخل جوه قلبك يقلب لك قلبك يرعبك يخوفك ما تعرفش تثبت عشان كده وليربط على قلوبكم القلب بقى ثابت هنا لما القلب بقى ثابت الجوارح بقت ثابته ويثبت به الاقدام معنويا بثبات القلب وماديا بالمطر اللي ثب اللي خلى الارض تحت رجلين الصحابه ثابته لا ما, يقدر- ما, ما فيش حاجه ممكن مثلا ايه يعني يتزحلق من عليها او كده هذا قول في التفاسير ان يثبت به الاقدام كمان ان كمان فعلا ماديا الارض تثبت من تحت رجليكم فربنا بيقول شوفوا لما نزلت لكم النعاس ونزلت المطر وثبت الملائكه قال لك وربنا قضى في الرعب سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب يا رب هو حتى الرعب جندي من جنودك اه الرعب جندي من جنود الله سبحانه وتعالى ده الايه اللي بعد كده ربنا بيقول لك ايه فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما انت فاكر انك مسكت السهم كده ولا الصاروخ ضربته على الطياره قامت جايه قامت واقعة. و- وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى لما تسمع القصص بتاعت حرب 73 واحنا في الايام بتاعتها تلاقي إن واحد يقول لك ان هو كان اللواء عبد العاطي اللي دمر كذا دبابه ده يقول لك بيومين ما نامش فنام فقال لهم لو جت دبابه صحوني فانا سامعها م- م- بودني منه فبيقول فجت دبابه اسرائيليه ظهرت فواحد قام هززني قمت مفزوع ضربت ضربه من الدبابه قامت جايه فيها اسماء طب ازاي ده لا كان مركز ولا كان نام ولا كان وما رميت اذ رميت ولسه سامعها برضو من واحد من بتوع الصواريخ اللي بيتضربوا بيقول يعني المفروض كان القواد اللي مدربينه بيقولوا له ان الطياره اللي تظهر في الافق لازم ثلاث صواريخ عشان يوقعوها بيقول ظهر الطياره في الافق فقام ضارب صاروخ يعني انا مش فاكر ال- النص اللي هو قاله بس انا فاكر ان هو قال ان هو يعني ايه إيه، ضربه عشوائي او ضربه الطياره ظهرت وبعد كده اختفت من على الشاشه يعني ما كانش شايفها وهو بيضرب الطياره متوقعه وجت انباء ان في طياره بعد وقعت فاللي حواليه مسؤولين بيقولوا له ازاي ده صاروخ واحد وكمان فقال لهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى لما ربنا هو اللي يرمي عنك لما ربنا هو اللي يحارب عنك يقينا انت هتنتصر فالشوط ده بيتكلم عن الكرامات اللي لولا ربنا نزلها علينا ما كنتش ما كناش انتصرنا يعني يا رب تريد انك تقول ايه من غيري مش هتنتصروا انا اللي مالك لكل شيء وانا المهيمن على كل امر وانا الفعال في كل شيء وانا اللي بايدي كل شيء وانا اللي الكون كله عبد ليا ممكن اسخره لكم او اسخره عليكم انا الملك عايزين نصر يبقى اقبلوا على الله وقووا علاقتكم بالله الشوط التاني بقى اللي بيتكلم عن الربانية شوط جميل قوي يا جماعة بيتكلم عن معنى تاني غير فاعلية صفات الله في الكون بيتكلم عن معنى تاني بيتكلم عن ترتيب الملك لما ربنا يرتب لك بقى يحصل لك ايه واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ماشي ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان شوف ربنا بقى بي بي بيشرح يوم ال... يوم غزوه بدر ازاي اذ انتم بالعضوه الدنيا وهم بالعضوة القصوى والركب اسفل منكم طب ينفع دول يتقابلوا ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد يبقى ربنا اللي رتبها يبقى ما كانتش بترتيبكم انتوا اذ يريكهم الله في منامك قليلة لو كان وراهم لك الف زي ما هم في الحقيقة لفشلتم ولا تنازعتم في الامر ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ده ترتيبة تانية الترتيبة التالتة واذ يريكموهم اذ التقيت في اعينهم قليلا واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا لما في الواقع كمان تشوفهم تشوفوا قليلين لو شفتهم 1000 وانتوا 300 هتحبطوا ويقللكم في اعينهم يعني انتوا 300 تبقوا في عينهم 50 60 يا عم ده احنا 1000 وهم 50 60 يدخلوا مستبيعين يقوم الاستبياع بتاعهم ده يخليهم ما هماش داخلين جادين فيهزموا في الصف اللي رتب الترتيبه دي مين بقى ده الله ترتيب الملك ربنا بيقول لك لما انا ارتب لك يحصل ايه ترتيب ربنا للدين ده يا جماعه يا جماعه الدين ده بيترتب له من فوق سبع سماوات والله العظيم من فوق سبع سماوات ترتيب رب يعني ترتيب ربنا لاهل الدعوه اخوه التبليغ والدعوه في القاهره لما كان الشيخ ابراهيم عزت الله يرحمه كان هو اللي ماسكهم كان راجل اسطوره يعني من اللي اتربوا على ايديه الشيخ محمد حسان وش ناس كتير جدا من الدعاه اتربوا على ايديه الشيخ ابراهيم عزت لما كان ماسكهم كل الاخوه كانت ملمومه معاه في حته مسجد صغير كده لما الراجل مات وهو لسه عنده حاجه 40 سنه 42 سنه مات وهو في رحله للعمره لما مات حصل ايه خلاص ما عادوش ممنوع عليه اتفرقوا في القاهره تنزل في اي مسجد في القاهره تلاقي اخوه التبليغ يبقى كان موته رحمه من ربنا وترتيب من ربنا للدعوه الى الله سبحانه وتعالى فربنا بيرتب حتى على اهل الباطل يعني لما الملك جاب غلام الاخدود عشان يحارب به الحق ويكفر به الناس غلام الاخدود هو اللي كان سهم هدم به صولجانه وسلطانه فده ترتيب ربنا في هدم اهل الباطل ترتيب ربنا يا جماعه ازاي ربنا رتب للنبي المدينه المنوره قبل ما النبي يروح لها بخمس سنين تحصل حرب داخليه يتقتل كل القيادات اللي فيها فما يروحش بقى يلاقي ابو سفيان هناك وابو لهب و... لا يروح هناك يلاقي شويه شباب هم اللي ماسكينهم سهل ان هم يدعوا الى الله ويستجيبوا لسه شباب بقى مش كبار عواجيز يبقى ده اول ترتيب تاني ترتيب مين اللي رتب لرسول الله المدينه المنوره مين اللي رتب له ان هو يروح للمدينه ويست... مين اللي رتب له انه يروح لمدينه فيها اليهود طب ايه قيمه اليهود ان هم كانوا قاعدين يقولوا لاهل المدينه هيبعث نبي اهو جاي خلاص اهو والنبي ده لما يبعث هنوريكم هنوري الناس وهنعمل فبقوا اهل المدينه مستنيين ان في نبي يبعث وفعلا متوقعين ان في نبي يبعث واليهود قاعدين يتكلموا عن الله والدار الاخره يبقى م... قلوبهم مستعده انها تتلقى كلام عن الله مين اللي رتب للنبي هذا الكلام مين اللي رتب للنبي مين اللي رتب لسيدنا يوسف الترتيبه الخطيره بتاعت سوره يوسف دي الترتيبه اللي بهرت الملك لا النسوه قاعدين يدافعوا عن يوسف وامراه العزيز تدافع عن يوسف والسن بتاع الملك منبهر بيوسف وبيدافع عن يوسف ويجي يقابل سيدنا يوسف ينبهر بالربانيه اللي في وشه والربانيه اللي في كلامه وبعد كده يكتشف ان هو ظلم واتحط في السجن سنين ظلم مين اللي رتب له الترتيبه دي عشان الملك يقول له قول اللي انت عايزه لو عايز تبقى وزير هخليك وزير عشان ربنا يمكن للدعوه في الارض عايز ربنا يرتب لك اعمل زي ما هم عملوا عايز ربنا يعمل معاك زي ما عمل مع سيدنا موسى ولتصنع على عيني عايز ربنا يرتب لك في حياتك كلها عيش مع الله خلي كل اللي في قلبك الله سيب امورك لله خليك عبد حقا لله سبحانه وتعالى اجتهد في تقوية صلتك وعلاقتك بالله ده انت لو في علاقة بينك وبين المحافظ قوية شوف ممكن يعمل لك ايه طب لو في بينك وبين الملك سبحانه وتعالى علاقة قوية يبقى اذا ترتيب الملك يا جماعة ربنا بيقول لك ان لولا الكرامات اللي نزلتها ولولا الترتيب اللي رتبته ما كنتوش انتصرتوا في هذه المعركة الصورة مليانة رؤى الرؤى اللي الرسول شافها ومليانة اجابة دعوات لما دعوا ربنا قبل الغزوة ومرياء ومليانة كرامات زي اللي نزلت في اول الغزوة ومليانة تيسير تيسير القتال اللي ربنا عمله الصورة مليانة كرامات من ربنا ليه لان احنا كنا مع الله سبحانه وتعالى عايزين نخرج من كل كلام ده بمفهوم ان الربانية هي ان الجهاد النصر فيه من الله سبحانه وتعالى الاسباب منك ولكن النصر من الله الصفة الثانية صفة المؤمن العابد اللي ربنا ذكرها في اول سورة الانفال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وشلت قلوبهم يترعش كده واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الله بيأمرك انك تعمل كذا اول ما كلمة الله تتقال دي قلبك يركض وبعد كده يأمرك انك تعمل كذا الله شوف الامر الحكيم العظيم العليم من الله يقوم ايمانك يزيد بعد كده تنطلق وانت متوكل على الله في تنفيذ هذا الامر الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يبقى الاية الاولانية الايمان والاية الثانية العبادة يبقى المؤمن العابد خدوا بالكم بقى من الحتة دي يا جماعة من حوالي 20 سنة طلع مصطلح في الطيار الاسلامي غريب قوي مصطلح اسمه الفريضة الغائبة ايه الفريضة الغائبة دي قالوا الوقت في 5000 حاجة غايبة في الدين في الواقع في حاجة بالتأكيد لو جت كل حاجة تيجي ولو غابت كل حاجة تغيب ايه هي الحاجة دي بقى فبدأ كل واحد حسب فكره يفسر ايه هي الفريضة الغائبة فطلع ناس قالوا الفريضة الغائبة هي الجهاد في سبيل الله لو الجهاد على الامة دي هترجع تاني طب ما صلاح الدين الايوبي بعد ما الصليبيين دخلوا القدس جه وجاهد وحرر القدس وبعد ما مات على طول ب 25 سنة بس رجعت حملة صليبية قعدت في القدس اكتر من الحملة اللي كانت قبل صلاح الدين قال لا طب يبقى الفريضة الغائبة ناس تانية قالت بقى الحكم بقى وان الحكم بقى قال لا طب يا جماعة ما عمر بن عبد العزيز حكم يا جماعة وملأ الارض عدلا وبعد ما سيدنا عمر مات تاني رجع الوضع تاني انت عايز تقول ايه الكلام الغريب اللي انت بتقوله ده يبقى الفريضة الغائبة تبقى هي ايه بقى على ما انت دلوقتي كل ما اقول لك حاجة تجيب لي حاجة بقى الفريضة الغائبة يا جماعة اللي لو جت الدين كله يرجع هي التربية التربية اللي لما النبي عملها 23 سنة ربة لغاية الوقت 1400 سنة الامة قائمة ولغاية من 100 سنة بس كانت الخلافة قائمة يعني ربنا لما يجيب في الاول نموذج المؤمن العابد كأنه بيقول ان مفتاح الجهاد ومفتاح النصر هو التربية في الاول لازم نتربى على المعاني دي وعلى قد ما نتربى على المعاني دي على قد ما تجاهد نفسك في اصلاح قلبك على قد ما بكرة تبقى داعية تبقى داعية راجل اما بكرة تبقى راجل بتشتغل انك تبقى بتشتغل راجل يا اهم حاجة اصلاح القلب انك تبقى مؤمن عابد لان هي ديت فعلا الفريضة الغائبة وهي التربية على الايمان والعبادة تربية الرجالة اللي رسول رباه اللي الواحد منهم كان يدخل يقول لي انا عشت حتى اكل هذه الثمرات انها لحياة طويلة هي دي الفريضة الغائبة فعلا بحق وحقيقي بعد المؤمن العابد الصفة الثالثة صفة الاخلاص ويكفي من صفة الاخلاص ان ربنا سمى الصورة الانفال واول اية تكلم عن قضية الانفال ليه يا رب عشان ربنا يقول لك ايه ان لو في قلبك حب دنيا يعني انت بتشتغل عشان الدنيا والدين يبقى انت راجل مش مخلص ربنا جعل صفة الاخلاص علم على الصورة واول اية في الصورة كأن ربنا بيقول لك انها اخطر صفة يعني ايه الاخلاص انا ما جيتش هنا ولا قعدت على الكرسي ده ولا عايز اروح اشتغل في الدعوة ولا عايز اطلب علم الا عشانك يا رب وعشان انصر دينك يا رب وعشان ادخل الجنة انما عشان شهرة عشان فلوس عشان اسمي اتنشر عشان المدح والثناء عشان محدش يذمني عشان يبقى ليا مركز وجهة كل ده اول من ستسعر بك النار يوم القيامة ليه لانك انت عملت عمل الاخرة تبتغي بدنيا ولو كان واحد في المية في قلبك بس كده نسأل الله ان يطهر قلوبنا من الرياء الصفة الرابعة يا جماعة بعد كده صفة الاخوة فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم الاخوة يا جماعة الاخوة ان احنا بقى اخوة صف واحد الوقت الوضع لا يحتمل الوقت الوضع تلاقي ان يعني لو اخ راسه غلط غلطة كده الحق في ايه ده فلان غلط بس هاتوه علقوه بدعوه فسقوه اذبحوه نزلوا فيه ورق ايه يا جماعة في ايه يا جماعة ده احنا اخوة ده احنا اولياء بعض يا جماعة ال- ال- التعامل بيننا بقى بالمنظر ده وتلاقي تعصب غير طبيعي ما بين الملتزمين في ايه والمتشدد متعصب لتشدده والمتسيب متعصب لتسيبه ازاي يا جماعه توصل لدرجه ان اخ يدخل يتكلم في مسجد عن ربنا يقوم واحد تاني لانه على فكر تاني يطرده من المسجد يقول له لا الفجر اللي يتكلم هنا لازم يكون ده. سبحان ربي احنا بنعمل لمين بالظبط احنا نيتنا ايه صفة التعصب المذموم اللي اصبحت منتشرة الوقت ربنا بيقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون فرقوا دينهم اتفرقنا ده هنا وده هنا وده هنا وبعد كده تشيعنا وكانوا شيعة بقى ده بيتشيع للشيخ فلان وده بيتشيع للشيخ فلان وده بيتشيع للجماعة الفلانية ايه ده ايه المنظر ده فين دين ربنا هنا كل حزب يبقى التحزب يبقى تفرق ثم تشيع التحزب ده اللي هو ايه بقى بدأنا نضرب في بعض بقى ما عادتش الموضوع كل واحد لوحده متشيع لفكرة ولا الشيخ ولا الكتاب ولا المنهج ولا الجماعة ده كمان بقينا بنضرب في بعض سبحان ربي احنا فين من قول الله اذ ارسلنا اليهم اثنين من الانبياء فكذبوهما فعززنا بثالث ده كل انسان بيشتغل في الدعوة تعزيز للتاني قال لك درس يوم الجمعة درس يوم ال- الخميس بتاع الشيخ حسان تعزيز لدرس يوم بتاع بتاع الشيخ مصطفى تعزيز لدرس يوم الحد بتاع دكتور احمد تعزيز ل- كله تعزيز لبعضه يا جماعة احنا اخوة بنعزز بعض انما ان احنا تلاقي بعض الاخوة الصغيرين اللي طالعين دلوقتي قاعدين ما ينفعش الكلام ده. ده مش منظر ده اهل الباطل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين يا رب اعداء شياطين لا عدو واحد الشياطين دول رغم ما بينهم من خلاف اتوحدوا عليكم يبقى انتوا لازم تكونوا ان لم تكونوا صف واحد تكونوا قلب واحد اوعى تفترض انك انت الحل انت جزء من الحل انما انت مش الحل كله مفيش حد في الواقع ده كله الحل كل واحد بيستر وفي الاخر الامر بيتكامل يا جماعه يبقى لازم تكون دي نظرتنا عشان كده رسول الله بيقول لك ايه شوف الحديث الخطير اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فان اختلفتم فقوموا من عليه يا الهي لو القرآن هيفرقنا ما نقراش قرآن شايفين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لو القرآن هيفرقنا نسيب القرآن لا اله الا الله عشان تعرفوا ربنا اراد ان احنا نبقى مؤلفة قلوبهم قلوبنا قد ايه عشان كده المفروض ان دينك ده يبقى ابنك الوحيد انا ابني الوحيد ده اللي ما حلتش غيره لو واحد جه اكله افرح لو واحد جه شربه افرح لو واحد جه يلبسه افرح مش شرط انا اللي اعمل كده هو ده دينك ابنك الوحيد اي حد لو سمعت النهارده ان في داعيه جديد طلع والناس ملمومه حواليه الحمد لله يا رب لو سمعت ان في اخ آه، زميلك ويشتغل في الدعوه ربنا نصر الحمد لله يا رب كل ما تسمع ان في حد بيشتغل للدين وفي حد بيعمل للدين وفي حد بينجح في نشر الدين تفرح تفرح مش تزعل ولازم تبقى ايه على ايديك انت يعني إيه على ايديك انت ارفع الله في دعوتك ولو رفعت الله الله يرفعك مش ترفع نفسك وجه الناس الى بيت الله ما توجهش الناس الى نفسك ادعو الناس الى الله لنفسك ولا لفلان ولا لفلان ده دين ربنا يا جماعه دي الربانيه الحقيقيه اللي القران بيعلمنا ان احنا نبقى عليها عشان كده القران بيعلمك اربع صفات خطيره جدا رقم واحد التسامح تبقى انسان متسامح انسان عندك تسامح كده مع الاخرين انسان رقم اتنين فقه الخلاف ان احنا نتعلم ازاي نتعامل مع خلافات بعض ب- ب- برقي مش نتعامل ب لا ما ينفعش الكلام الصفة الت- الثالثة التجرد يعني ايه التجرد يعني اهم حاجة ان الحق يجي شايفين الراهب لما قال للغلام انت اليوم افضل مني قال لا، ده حته طفل صغير ازاي ايوه يا رب يبقوا كلكم افضل من م- مني وانا دلوقتي ويا رب يبقى كلنا وامنيه اي شيخ من الشيوخ اللي علمونا ان احنا نبقى احسن منهم انت اليوم افضل مني ده ربنا اقر كلام بلقيس وهي امرأة كافرة في القرآن ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها ذلة ربنا قال وكذلك يفعلون ربنا من الانصاف بيقر كلمة واحدة كافرة انصاف يا جماعة انصاف يعني دلوقتي تلاقي الواحد في جماعة بيحب ويكره بناء على الجماعة يوالي ويعادي في الجماعة على قد ما تقرب من جماعته يحبك لو انت راجل صوام قوام داعية بكاء عالم مجاهد بس ما انتش في جماعته وواحد تاني ما بيصليش الفجر في جماعه وبينتهك المعاصي بس في جماعته يحبه اكتر منك شايفين التعصب الشرك وصل لدرجه ايه مش عايزين الصوره دي عشان كده اتباع القران والسنه بفهم سلف الامه بيقود كل هذا التعصب ليه لانك فعلا ماشي ورا ربنا سبحانه وتعالى الصفه الرابعه صفه الموازنه ربنا لما اتكلم في الخمره قال فيها منافع وفيها مساوئ ولكن المساوئ اكتر يا اخي لما تتكلم على اخوك يعني هو اخوك ده يا اخي الخمرة بكل النجاسة اللي فيها اخوك عنده والعياذ بالله رجس أش- اشد من الخمرة اتكلم يا اخي في اخوك زي ما ربنا اتكلم في الخمر يا اخي وبعد كده قول والله ده عيوبه كذا ده ماذا انما نتكلم بموازنة يا جماعة في الحكم على الاخرين يبقى صفة الاخوة فين صفة الاخوة في الصورة اربع ايات كل آية أعلى من الآية اللي بعدها والأربعة بالترتيب من أول السورة لآخرها وأول آية أخوة وآخر آية أخوة عشان ربنا يقول لنا دي أهم حاجة أول آية اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ما نبقاش بنكره بعض وبنحسد بعض وبنك لا اصلحوا ذات بينكم يبقى نزيل الخلافات اللي بيننا الايه الثانيه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم لا تنازعوا طب بعد ما صفينا الخلافات قديمه الجديد بقى ما نتشكلش مع بعض عيب قوي ان اتنين اخوه يتشكلوا على مسجد مين اللي يطلع ايه الكلام ال- ايه ال- ايه قله الدين دي ايه قلة الدين دي المفروض ان الاصلح يطلع ولو مش الاصلح انت اطلع الصلاة دي وانا اصلي بعد يا جماعة ندعو الناس الى الله مش الى جماعة كذا ولا فكر كذا ولا شكل كذا الى الله نبقى ناس متجردين لله الايه اللي بعد كده والف بين قلوبهم الله ده احنا طلعنا طلعه جامده قوي ما عادش تنازع ولا فساد ذات بين ده بقينا مؤتلفين بنحب بعض على قلب واحد والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض, في الأرض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم الايه الاخرانيه بقى في الصوره في الخاتمه بعضهم اولياء بعض ده مش بقى حب بس ده بقت ولايه بقى بقى دم دمك واللي دام الدم والهدم الهدم واحميك مما احمي منه نفسي ومالي واهلي هو ده معنى الولايه انك انت بقيت زي بالظبط وعاملك زي نفسي بعاملك زي نفسي ومراتك زي مراتي يعني ب- بحميها زي ما واولادك زي اولادي وحرماتك زي حرماتي هي دي الولايه بقينا حاجه واحده شايفين الصوره عايزه انها نبقى عندنا فقه خلاف ازاي اصل انت طوبه وده طوبه وده طوبه وده طوبه الاخوه بقى هي الايه الاسمنت اللي بيربط الطوب ده ببعضه بيخليه صف واقف في وش العيله كده مفيش ثغره مفتوحه فيه فكذا فلذلك الاخوه هي من اخطر الصفات المذكوره في الصوره الصفه اللي بعد كده من صفات رجل العقيده او رجل النص او المقياس النموذجي اللي احنا بنقيس نفسنا عليه الوقت وبنحاول نوصل اليه الصفه اللي بعد صفه الاخوه صفة الثبات ايه صفة الثبات دي بقى يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين يبقى الواحد بكام بعشرة وربنا قال ان يكن منكم عشرون ايه صابرون خدوا بالكم اللفظ الاية اللي بعدها الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابرة مش صابرون لما كان الراجل بعشرة ربنا سمانا صابرون لما كان الراجل مئة صابرة يغلبوا مئتين لما كان الراجل باتنين بس ربنا سمانا صابرة مش صابرون خدوا بالكم يا جماعة اول سؤال اسأله لك انت تساوي كام تساوي امة زي ابراهيم يعني انت تنزل دولة زي فرنسا تقفلها في الدعوة الى الله تساوي امة تقدر تقيم الدين في بلد كاملة ولا تساوي الف ولا تساوي مية ولا تساوي عشرة شغلك في الدعوة لدين الله واثرك في نشر الدين والهدى وانارة القلوب بمعرفة الله في نظرك كده يخليك تساوي كام ولا تساوي صفر ولا انت فتنة من فتن الصف تقلب جديد على الصف اكتر من الاثقال اللي موجود عليه فتنة بتهدم ولا تبني ولا انت تساوي واحد ولا انت غثاء كغثاء السيل انت تساوي ايه بالظبط قيس نفسك انت تساوي ايه الحاجة التانية ليه ربنا لما كان الراجل بعشرة قال صابرون ولما الراجل باتنين بس قال صابرة صابرون يا جماعة اسمها جمع مذكر سالم جمع سالم خدوا بالكم انما صابرة اسمها جمع ايه تكسير جمع تكسير خدوا بالكم سالم يعني ايه يعني لما انا اجي الوقت اقول لكم انتم رجال ولما اجي اقول لكم انتم رجا رجالات مثلا او إيه، مش عارف بقى المهم جمع سالم وخلاص لا ما في رسالات ربي رسالات ورسائل خلونا في رسالات ورسائل ابلغكم رسالات ربي امبارح في الاعراف وفي ابلغكم رسائل ربي ايه الفرق بين لما اجيب الجمع سالم واجيب الجمع تكسير لو انتوا كل واحد منكم راج بحق وحقيقي بحق وحقيقي يعني هو لوحده راجل يبقى انتوا كده لما تتجمعوا تتجمعوا جمع مذكر سالم لان كل واحد منكم راجل انما لما تكون بمجموعكم رجاله انما في في النص ناس ايه يعني نص كم وربع كم ومن غير كم ولكن المجموع على بعضه انكم رجاله على بعض كده الشروع على بعضها يبقى الجمع هنا جمع تكسير فهمتوا الفرق فلما ربنا كان كل واحد راجل يساوي عشرة ربنا قال ايه صابرون يعني كل واحد راجل فعلا انما لما الواحد باتنين يعني مجموع الصف كده ده بستة وده بخمسة وده بواحد وده بنص وده بربع كلها على بعضها الواحد باتنين ربنا قال ايه صابرة فانت راجل راجل ولا نص راجل ولا ربع راجل ولا تلات ارباع انت ايه بالظبط قيس نفسك الاية اللي بعد اية الصبر دهيت اية ايه اية ايه عايزين الناس اللي حافظة بقى اية الاسرة ما كان لنبي ان يكون له اسرة حتى يدخن في الارض طب ليه يا رب جبت اية الاسرة بعد اية الصبر ده ايه لان الاتنين سببهم واحد انك ما انتش قادر تثبت في الصف قدام الموت الموت لما شفته سببها حب الدنيا خايف الموت ولما جم الاسرى ودول ظلموكم وبهدلوكم ان كنتوا ما شفتوش اللي كانوا انتقموا منكم وقالوا فيكم قبل كده وقتلتوهم انتقاما من اللي حصل فيكم قبل كده ده بسبب تريدون عرض الحياة الدنيا يبقى الاتنين بسبب حب الدنيا فالاتنين جم مع بعض ال- الصفة اللي بعد كده يا جماعة صفة الفهم انا قلت صفة الفهم بعد كده ليه عشان حتة يعني ايه نقتل الاسرى دي صفة الفهم لازم يا جماعة اللي بيجاهد او بيعمل لدين الله الصفات دي صفات العامل لدين الله او المجاهد الداعية او المجاهد لازم يكون عنده فهم يا جماعة بالذات اللي بيجاهدوا لو ما عندوش شمولية تلاقيه دايما ال- يعني كان واحد يشوفهم زمان الاخوة اللي هم بيهتموا بامور الجهاد كنت تلاقي الاخ دايما بيحتقر الدعاء وبيشتم في العباد وبيتريق على طلبة العلم ليه متيانه ان هو وبس لا يبقى لازم الشمولية في فهم الايه في فهم الدين عشان ما تقولش انا وبس ولازم الموازنة احداث 11 سبتمبر لما قاموا داخلين بطيارات قاتلين 5 6000 واحد ما لهمش دعوة بحاجة في اي حاجة طب ليه مش لازم توازن المصالح بالمفاسد تشوه صورة الدين في الدنيا ليه تسجد بصورة غير حقيقية عن الاسلام ليه لان مفيش موازنة يا جماعة يبقى صفة الموازنة خدوا بالكم انا لو راجل بدعو على الله وغلطت طلعت قلت درس وحش درس منفذ درس شديد على الناس ايه المشكلة انا ما حصلش حاجة اعداء الاسلام مش هيعرفوا ينفع علينا انما لو واحد ام جايب واحد امريكاني لابسوكم الامريكاني روحوا في داهية ام جايب واحد آه، مثلا آه، من ده بلد تانية في العراق وام ماسكه ذبح قدام الناس ايه ده كل شاشات العالم هتطلعها وتنشرها يبقى خطأ الجهاد بيشوه صورة الاسلام في العالم كله ده دم بقى عشان كده خطر جدا ان اللي بيعمل لدين الله ما يبقاش فاهم ما يبقاش عنده فهم للدين عشان ما يبقاش راجل متحمس كنا زمان نشوف الصورة دي اخ طالع متحمس وسخن والايات اللي احنا بنقولها دي يفهم منها ان هو يبقى قنبلة متفجرة في الناس ويحاول دول كفرة ودول طواغيت ودول جواهر ايه يا ابني في ايه يا ابني يا ابني ده انت جاي راح- ده الكلام ده احنا بنقوله عشان يبقى عندنا حس الرساله واحنا بندعو الى الله لان ما دام الطرق مفتوحه للدعوه بتدعو الى الله يا اخي انت حق لا. يبقى اذا يا جماعه ال- ال- الفهم حاجه خطيره جدا في الجهاد انك تبقى عندك فهم كده راسي يعني دماغك دي ايه ليها م- م- يعني ليها ثمن كده لانك انت فاهم دينك عشان كده من اخطر قواعد الفهم من لا مش بتكلف من اخطر قواعد الفهم على الاطلاق في الجهاد ان مقصد الجهاد هو الدعوة احنا مش بنجاهد عشان نقتل الناس ترهبون به عدو الله مش تسبحون به عدو الله عشان الدعوة الى الله عشان كده لما سيدنا اسامة قتل اللي قال لا اله الا الله في المعركة الرسول قال فيه حديث وربنا نزل فيه قرآن القرآن والسنة يا ده ايه ده يا جماعة لانها قضايا خطيرة ازاي يقول ده انت بتحاربه عشان يقول لا اله الا الله ازاي لما يقول لا اله الا الله تقتله ما ينفعش ولما سيدنا علي كان راح يجاهد الرسول قال له ايه لان يه مش لان يقتل الله بك رجلا لا ده, ده مسك السيف وطالع لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس غرب اه لان احنا رايحين عشان الدعوه الى الله يا جماعه عشان كده كلمه ان فتحنا لك فتحا مبينا هو صلح الحديبيه كان جهاد لا ده صلح الحديبيه ده نتج عنه ان في سنتين بس 8000 واحد زياده دخلوا في الاسلام فكان فتح في الدعوه فتح الرسول كان رايح في الحديبيه ب 1000 ونص راح بعدها بسنتين في فتح مكه ب 10000 جاب ال 8000 ونص دول منين؟ لما مكه حطت ايدها في ايد المدينه فبقى الوقت في اعتراف رسمي بالدوله الاسلاميه اللي في المدينه كل القبائل بدات تت- تعتقد بان الاسلام قوه عظيمه وبداوا يدخلوا في الاسلام وده كان فتح دعوي يبقى كلمه فتح دي يعني فتح في الدعوه الى الله عايزين ناخد بالنا من هذا الامر جيدا يا جماعه عشان كده نقطه الاسره دي بقى ايه نقطه الاسره ربنا في سورة الانسان وصى بالاسرة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا وفي سورة الانفال قال لا ما كان لنبينا ان يكون له اسرة حتى يدخن في الارض طب ايه ايه ايه الفرق بين دي ودي في فرق بين ان الجهاد يبقى من اجل دفع الظلم والانتهاك وان الجهاد يبقى من اجل نشر الدعوة لما يكون جهاد واحد ظلمني وخد يعني لو دخلنا نحارب اليهود في فلسطين بعد كل المذابح اللي عملوها وبعد صبر وفتله وبعد القنا وبعد دير ياسين وبعد وبعد وبعد وبعد كل اللي عملوه فينا انت عايز تقول ان اصلا اليهود ما يتقتلوش ده احنا نبقى يعني ما انما تخيلوا بقى ان احنا رايحين نحارب من اجل فتح مثلا فرنسا من اجل الله يبقى الاسرة اتعمل ازاي لا يبقى هنا الاكرام بقى للاسرة ليه لان هنا المقصد دعوي بحت ولكن هنا لا ده دول انتهكوا حرمات ربنا يبقى يتسابوا لما تتمكن منهم ما ينفعش بعد انتهاك حرمات ربنا ما ينفعش ما بقتش حرمتك انت لوحدك ولا بقت قضيتك انت لوحدك الصفة اللي بعد كده يا جماعة احنا قلنا الاخلاص صفات الاخلاص وقلنا المؤمن العابد وقلنا الربانية حياة القلب مع الله سبحانه وتعالى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ربنا بيعاملك في قلبك هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين اه يعني ال ال ال ال الربانية بقى انك عايش مع المعاني دي كلها وقلنا بعد كده صفة الفهم وقلنا صفة الاخوة وقلنا صفة الثبات وقلنا صفة الايه الثبات عايزين نتكلم الوقت عن صفة بغاية الخطورة يا جماعة صفة الجندية بقى الجندية انك جندي انك من اولها كده ربنا في اول اية اصلحوا ذات بينكم الاخوة واطيعوا الله ورسوله الطاعة انك جندي الطاعة بتخليك طوبة والاخوة بتخلي الاسمنت يلزق الطوب في بعضه بقينا صف يبقى من اولها ربنا بيقول ادخلوا في الواقع وانتوا صف واحد ايه صفة الجندية دي شوف ربنا بيقول ايه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم بتسمعون اسمعوا الكلام خلوكم جنود لله في الارض كده ولا تولوا عنه وانتم بتسمعون انتم مش سامعين مش سامعين الله بيناديكم ان كنتوا تقوموا لنصرة الدين مش سامعين الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بيقول خذلوا عنا ما استطعتم مش سامعين رسول الله وهو بيقول في احد من يرضهم عنا وله الجنة مين اللي يقوم يعمل حاجة للدين الوقت وله الجنة يرد الحرب على اللي عدين وله الجنة مش سامعين رسول الله يدعوكم في اخراكم مش سامعين المستضعفين وهو بيقولوا ربنا اخرج اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا تقول يا رب خلينا انا الولي اللي انصر دينك في الارض مش سامعين اعداء الدين وهم قاعدين يشتموا في ديننا ويقول لك انها حرب صليبيه مش سامعين اعداء الدين وهم بيحاربوا في ديننا انتوا مش سامعين النداءات كلها مش سامعين المؤمنين في مشارق الارض ومغاربها بيقولوا لكم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا اعملوا اي حاجه اي حاجه قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناك مش سامعين كل ده ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله لما ربنا يأمرك بامر خليك جندي تحت امرك يا رب جاهز يا رب وتنطلق ربنا امرك بالدعوة الى الله تدعو الى الله استجيبوا لله والرسول واعلموا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه لو ما استجبتش هتخسر ايه وانه اليه تحشرون الله هتخسر ايه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يعني لما العقوبة هتيجي مش هتيجي على الفاسدين هتيجي على كل اللي فسد واللي سكت واتقوا فتنة لا تصيبن يعني ربنا بيقول لك لو انت ما استجبتش لله هتخسر ربنا لانك عصيته وهتخسر الاخرة لانك انت مرضتش تروح تدعو الناس وتنقذ اخرتهم فتخسر اخرتك انت كمان وهتخسر قلبك اعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه ادخل اخرج ادعو زميلك وصاحبك حرام عليك قلبه الشهوات اللي فيه هتوديه جهنم لا المهم قلبنا يعني انت بالتشخيف على قلب الناس خلاص تخسر قلب يوم ربنا يعاقبك جزاء من جنس عملك لانك ما عندكش رحمه على اصلاح قلوب الناس وهتغ يبقى هتخسر ربنا وهتخسر قلبك وهتخسر الاخره وهتخسر الدنيا اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة العقوبات الدنيوية تتنزل عليك زي ما تتنزل على خيرك واذكروا اذ انتم قليل اما كنتم قليلين مستضعفين في الارض تخافون ان يت... افتكروا نعم ربنا عليكم عشان تسمعوا كلامه وتطيعوا كلامه يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله مجرد انك انت ربنا قال لك اقف على ثغر وسبت الثغر يتفتح من قبلك يبقى انت خائن الجند الخائن هو اللي ما يحميش الثغر بتاعه او لو شاف ثغر مفتوح ما يروحش يسد فيه يبقى ده جند خائن لازم تقف على ظهور دينك المفتوحة والا تبقى جند خائن لله لا تخونوا الله والرسول لما تشوف الدين الوقت بيحصل في اللي بيحصل ده وما تقومش ربنا تدعو الى الله يبقى انت خائن لله ترك الدعوة الى الله خيانة كل الكلام اللي بقوله ده عشان نتهز شوية في الدعوة يا جماعة عشان نتهز شوية نفهم شوية خطورة الدعوة وخطورة عدم الدعوة ودلالة عدم الدعوة على امراض قلوبنا وحب الدنيا اللي عندنا وربنا هيبقى يعني ربنا يعني هيحبك يعني لو انت ما بتدعوش الى الله فاسأل وقت ربنا يعمل لك ايه يوم ما تلقاه لو انت دعيت ولو انت لم تدعو الى الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ما هو انت في الاول اطاعت اطاع اطع الله فيما تعلم يرزقك البصيرة فيما لا تعلم اخ امبارح بيقول لي بعد الدرس انا عايز يبقى عندي اعرف افرق بين الصح والغلط في بعض امور انا ما مش قادر افرق فيها فيا جماعة لو انت اطعت الله في اللي ربنا امرك بيه ربنا يرزقك بصيرة في اللي انت لا تعلمه ولا تفهمه من الفتن والمدلهمات انت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم يغفر لكم يعني يحميك من ذنوبك زي ما انت سديت الصغور وحميت دينك من الاخطار ربنا يحميك من عقبة ذنوبك وزي ما انت الامور اللي بتسيء الى دينك استجبت لربنا لما قالك قوم لدينك وانتفض وما رضيتش ان دينك يساء ولا حرمات دينك تساء ابدا ربنا يكفر عنك ما يسوءك من السيئات حتى اسمها كلمة سيئات يبقى اذا يا جماعة الصفة التي تلي هذا الامر هي صفة ايه هي صفة الجندية بعد كده صفة التضحية بقى انك انت تضحي شوف ربنا بيقول لك ايه في اخر السورة ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم والذين اووا ونصروا كل كلمة من دي وراها جبل من التضحيات ان الذين امنوا يوم ما قالوا لا اله الا الله كان مطلوب منهم تضحيات مهولة هنتكلم عنها لما نيجي في سورة العنكبوت ان شاء الله وكان بيواجههم فتن مهولة اتكلمنا عنها امبارح في سورة الاعراف يبقى كلمة امن دي في الوقت اللي هم امنوا فيه كانت كلمة معناها صعب قوي يا جماعة دخلت بيت الارقم من قبل الارقم سنة واحد مكية كان ثمنها غالي قوي قوي مش زي دخلت بيت ربنا دلوقتي ومع ذلك امن برضه وضحى عشان ربنا ان الذين امنوا وهاجروا يعني ده باع ماله وباع وطنه وباع اهله وباع محبوباته عشان ربنا تضحية وجاهدوا ده باع دمه عشان ربنا تضحية والذين اووا معنى ان الانصار كانت تاخد المهاجرين في هذا الوقت ان العرب كلها كانت هترميهم عن قوس واحدة ومع ذلك خدوهم تضحية ونصروا معنى ان هم كانوا ينصروهم في هذا الوقت طب احنا ذنبنا ايه فيكم ونطير رقبتنا ليونا عشان ربنا سبحانه وتعالى يبقى اذا كل دي تضحيات يعني ربنا بيقول لك ان المؤمنون حقا ربنا قال على المؤمن العابد في اول السورة اولئك هم المؤمنون حقا وقال على اهل التضحية في اخر السورة اولئك هم المؤمنون حقا ولم تأتي هذه الصفة في القرآن كله ولا مرة غير في سورة الانفال مرة في اولها ومرة في اخرها اهل الايمان والعبادة واهل التضحية من اجل الله هم دول اللي ولا كلمة ده المؤمن المؤمن اللي ما حدش فعلا يشك في ايمانه وصدقه اللي تدخل الساعة 10 الصبح المسجد تلاقيه واخد ركن قبل الظهر بساعتين قاعد يصلي لربنا بيهجر من بدري او ومحدش شايفه غير الله سبحانه وتعالى او اللي بيضحي من اجل الله طب ربنا قال بعدها ايه والذين امنوا ولم يهاجروا ما ضحاش بقى عشان الدين بقى ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا في سبيل الله اسمع اللي اشد منها وان استنصروكم في الدين بيفتنوا فتنوا بيستنصروكم في الدين فعليكم النصر اه الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني حرمة المؤمن اللي ما ضحاش اقل من حرمة الكافر المعاهد ده ايه يا جماعة الكلام ده ايوه ربنا بيقول لك التضحية من اجل الله عشان كده في اول الصورة كما اخرجك ربك من بيتك بيتك بقى والدفى والزوجة والاولاد وال... بس مين اللي خرج ربك حبيبك وليك اللي ما بيعملش فيك غير الخير ابدا فاوعى تظن ان هو بيخرجك عشان ضرر كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون كارهين ليه وكانهم يسقون الى الموت وهم ينظرون ليه اول مره يطلب منهم التضحيه بدمهم بقى انتوا عارفين يا جماعه سوره الانفال جت بعد الصور اللي فاتت ليه الصور اللي فاتت زي ما قلنا المرات اللي فاتت بتطالبك انك تقيم الدين في الواقع طب الصور اللي قبلها اللي هي مكه بتطالبك انك تقيم الدين في النفس يبقى اول طلب ربنا طلبه ان احنا نقيم الدين في النفس بعد كده الصور المدنية انك تقيم الدين في الواقع الدين اقيم في الواقع تيجي التوبة والانفال صور الجهاد بقى اخرجوا نيروا الدين بقى بره يعني بعد ما الدين اقام بقى اخرجوا انشروا الدين بره بقى لانكم اصبحتوا الوقت مؤهلين انكم فعلا تخرجوا تنشروا هذا الدين وهو دين الله سبحانه وتعالى يبقى بنتحدث الوقت يا جماعة عن صفات رجل العقيدة لغاية الوقت قلنا كم صفة قلنا لغاية الوقت سبعة بس اه قلنا لغايه دلوقتي يا جماعه ثلاث صفات في قلبك الاخلاص والربانيه والمؤمن العابد وثلاث صفات في فهمك الاتباع هي دي بقى اللي احنا لسه ما قلناش في صفات الفهم الاتباع يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يعني ايه يعني ربنا حسبك وحسب اللي اتبعك من المؤمنين يا يعني ربنا حسب النبي وحسبنا لا مش حسب المؤمنين حسب اللي اتبع الرسول من المؤمنين يعني ربنا بيقول لك عشان اتولاك لازم اتباع فالاتباع الكامل يؤدي الى الولاية الكاملة والاتباع الناقص يؤدي الى الولاية الناقصة على قدر نقص اتباعك يعني ربنا بيقول لك على قد اتباعك لرسول الله على قد كفايتي ليك وعلى قد معيتي ليك خدوا بقى مش هننصر الدين بان احنا نجيب اغاني ال- الفسقه ونعمل عليها كلمات اسلاميه مش هننصر الدين غير باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزين نعظم سنه رسول الله يعني احنا عايزين نخرج من الاكفال يا جماعه بالدعوه الى الله وتعظيم سنه رسول الله نعظم سنه رسول الله نعظم مقام السنه كلمه سنه دي تبقى كلمه فعلا قلبك يترعش منها ده سنه حبيبي ده سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزين نعظم مقام السنه وفعلا نتعلم الدين عشان نتعلم السنه ما انت تتعلم السنه منين الا لو قريت البخاري ومسلم يبقى لازم نتعلم السنه عشان نتعلم ديننا يا جماعه عايزين برضو لما نتبع السنه نتبع السنه السنة مش الدقن والموضوع خلص الدقن من السنة والدقن من الاتباع هذا كلام لا يسكت عنه ولكن مش الدقن هي الاتباع يا جماعة يا جماعة الاتباع في هم النبي انت همك زي هم النبي قلبك محروق على غير المسلمين زي النبي انت ليلك زي ليل النبي ما هو ده الاتباع بقى مش الاتباع ربنا دقني وانام في بيتي الاتباع يعني ان انا بقى همي زي هم النبي فكري زي فكر النبي جهدي زي جهد النبي ليلي زي ليل النبي نهاري زي نهار النبي حياتي لله زي ما كانت حياة النبي بتعامل وبقى الدين في حياتي زي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام هو ده يا جماعة الاتباع يا جماعة مش الاتباع اللي ان انا ماسك كتاب كده في ايدي و... انا لا اسخر من الاخوة لا بالعكس ده ربنا يبارك في كل اخ طالب علم يا رب ويوفقه في طلب العلم يا رب وي- ويرزقه الفهم ويسدده ويرفعه اللهم امين يا رب انا بتكلم يا جماعه على اللي ما بيط... هو ماسك كتاب ما بيفتحوش هو يعرف الفهرس بتاعه بس ومربي دقنه وخلاص والموضوع خلص عليك والموضوع كده انتهى لا يا ابني لا يا ابني فين اتباع رسول الله فين الاتباع الشامل ان شاء الله لو بعد رمضان اتكلمنا في سلسله السيره ان ربنا ييسر ان شاء الله بعد رمضان هنركز على النقطه دي مش بنتكلم في السيره عشان نحكي احداث وخلاص لا بنتكلم في السيره مش عشان نمصمص شفايفنا لا بنتكلم في السيره يا جماعه عشان نعرف ازاي نبقى كده عشان لما نفهم قوي قوي قوي قوي حياه النبي وفكر النبي نعرف ان احنا نبقى نسخه فعلا نبقى فعلا نسخه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقدر ان احنا نوصل لهذه المقامات يبقى الاتباع يبقى ثلاث صفات في الفهم الاتباع فهم خطوره الاتباع خطوره الدين ده والله ما هينتصر بالمتسيبين ولا المتشددين والله ما هينتصر غير باهل القران والسنه الحقيقيين وبعد كده صفه الاخوه اللي هي الفهم بقى اللي هم الكفره بتوع بره اتوحدوا يا جماعه الكفره اتوحدوا الكفرة ربنا بيقول تحسبهم جميعا وقلوبهم ايه شتى ذلك بانهم قوم لا إيه؟ لا يعقلون كان ربنا ممكن يقول لا يؤمنون ده ربنا بيقول لك ان التفرق ده مش يعني مفيش دين يعني مفيش مخ اصلا يعني لما الكفرة يحطوا ايدهم في ايد بعض يبقى ما الكفرة ما عندهمش دين بس عندهم عقل فتوحدوا يبقى احنا يا جماعة لما ما نعرفش قيمتنا بالنسبة لبعض و- و- وازاي ان احنا اولياء بعض يبقى احنا ما فيش مخ اصلا يبقى يبقى في دين ازاي اذا كان العقل من الاصل مش موجود اللي مبنى عليه التكليف بالدين يبقى بعد الاتباع الاخوة وبعد الاخوة صفة الفهم لازم اللي داخل يعمل لدين الله عشان ما يفسدش بدل ما يصلح يبقى عنده فهم بعد كده ثلاث صفات في الجوارح بعد صفات القلب والفكر صفات الجوارح وهي ايه الثلاثة اللي هي التضحية تبقى راجل من اهل التضحية اولئك هم المؤمنون حقا والصفة الثانية ها الجندية ما شاء الله الناس صاحية معايا الجندية الجندية منهج الانتصار ومنهج الانكسار منهج الانتصار المذكور في غزوة آه، بدر في قول الله سبحانه وتعالى واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب بحكم واصبروا ان الله مع الصابرين المنهج بتاع الطاعة ده لما جيجي الانتصار منهج الانكسار في احد ولقد صدقكم الله وعده حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الارض وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون لما كان في جندية في انتصار لما كان في معصية وتنازع وفرقة كان في انكسار فالفرق ما بين منهج الانتصار ومنهج الانكسار هو الفرق ما بين ايات احد وايات بدر في سورة الامثال يبقى الجندية بعد التضحية ثم الصفة الثالثة من صفات الجوارح وهي الثبات ان يكن منكم عشرون صابرون انك انت تبقى راجل ثابت على دينك زي ما ربنا قال كده اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا زي ما ربنا قال كده ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد بات باء بغضب من الله ومأواه جهنم يعني اللي هيهرب من المعركة لما يجي جهاد مأواه جهنم خد بالك اوعى يكون اليقين في قلبك لسه محسوس فلو طلعت الوقت الجاي لليهود تلاقي نفسك بتهرب من المعركة تدخل جهنم والعياذ بالله يبقى اول يقين في قلبك من الوقت اجتهد على قلبك عشان اليقين فيه يجي من الوقت يبقى ده المحور الرابع يا جماعة من محايا سورة الانفال وهو رجل النصر ورجل العقيدة هو ده بيان النصر بقى يا جماعة ايه رأيكم هو ده بيان النصر بقى شايفين القرآن شايفين كلام ربنا شايفين الفكر القرآني يا جماعة شايفين لما بنيجي نفهم القرآن بنحس ان احنا فاهمين كل حاجة ازاي وقت الهزيمة نزل بيان يوضح لنا بالظبط ايه الاخطاء وايه الصح ونعمل ايه وكان ايه المفروض نعمله ونصلح ازاي وايه ال... ويعلق على الحاجات الحلوة يدانا ياشين ويعلق على الاخطاء عشان نشوف هنصلحها ازاي تيجي الهزيمة ينزل اول حاجة مين اللي نصركم الله خدوا بالكم مش الاشاوس ليه عشان تفضل الربانية بعد كده استريحوا تستريحوا ده لسه في هدف تاني والله ده حاجة مهمة ما كناش واخدين بالنا منها خالص تالت حاجة العائد اللي رجع عليكم من النصر هتستثمروه في الدنيا ولا في الدعوة الى الله قال لا صحيح والله يا رب ده فعلا ده فكر القرآن ده فكر عالي قوي يا جماعة بعد كده الحاجة الرابعة صفات رجل النصر او اسباب النصر عشان طول ما احنا محافظين عليها نفضل منطلقين الى الله سبحانه وتعالى كنا في هذا اليوم المبارك مع سورة الانفال مع سورة النصر مع التعليق الرباني على ايات غزوة بدر ربنا لما بينزل الايات بتاعة الغزوة بعد ما حصلت رغم ان الصحابة عارفين عشان نستخلص العبرة ونستخرج العبرة فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا, قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب املأ حياتنا بالقرآن يا رب فقهنا في القرآن يسر لنا حفظ القرآن فهمنا القرآن علمنا القرآن املأ حياتنا بالقرآن يا رب ذكرنا منه ما نسينا يا رب علمنا منه ما جهلنا يا يا رب ارزقنا تلاوته اناء الليل واناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اظمئ به نهار نهارنا اللهم اسهر به ليلنا اللهم ارزقنا صحبة القرآن اللهم ان يكن قد فاتنا صحبة الانبياء بالشهادة فلا تفت علينا صحبتهم بالغيب في كتابك يا رب العالمين اللهم ان يكن قد فاتنا صحبة نبيك فلا تفت علينا صحبة كتابك يا رب العالمين اجعلنا من اصحاب القرآن ومن رفقاء, ومن رفقاء القرآن وشفع فينا القرآن يا رب طهر قلوبنا بالقرآن بالقرآن طهر قلوبنا بالقرآن طهر قلوبنا بالقرآن زكي قلوبنا بالقرآن اشف قلوبنا بالقرآن اهد قلوبنا بالقرآن اصلح قلوبنا بالقرآن اقم دينك بالقرآن ارزقنا ان نجاهد في سبيلك بالقرآن برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خير